إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد إخواننا وأخواتنا في الله الإنسان لما بيكون مصدق حاجة بيبان عليه علامات التصديق بعد تسونامي لما نقطة في إندونيسيا اتهزت قالوا هنغير خريطة جغرافية الكرة الأرضية أمريكا عملت مجسات للزلازل على مدى الحدود بتاعتها كلها توقعا لأي زلزال ليه مصدقة إن ممكن يحصل زلزال في حين إن الإنسان لو مش مصدق بيبان عليه لو واحد دلوقتي مروح قلت له اسكت مش في قدام مسجد السلاب أسد قال لي انت بتتكلم بجد قلت له اسد مفترس وبياكل اللي بيعدي قال لي طب مش مشكله انا المره دي هروح بقى ان شاء الله وبكره نشوف قصه الاسد دي يبقى هو مش مصدق يبقى اذا الانسان لما بيكون مصدق بيبان عليه يا جماعه هل احنا مصدقين يا جماعه ان في اخره هل احنا مصدقين ان احنا هنتحاسب من ايدين ربنا يوم القيامه قضيه التصديق هنا قضيه خطيره جدا الطلبه في الكليات لما مجلس الجامعات نزل جدول امتحانات اخر السنه الكل صدق وكتبه ورتب وقته كله في اخر شهرين في كل سنة وفي كل ترم على الامتحانات دي لانه مصدق انه هما ما بيضحكوش عليه احنا مصدقين ان في امتحان من ايدين ربنا عايزين نتحدث حوالين بعض مشاهد الدار الاخرة في التهجد كل يوم نمسك مشهد صغير من المشاهد نقطة صغيرة ممكن تكون بتعني بالنسبة لناس كتير مننا مجرد كلمة ولكن لما نتكلم عنها من القرآن والسنة هنكتشف ان هي مش مجرد كلمة قضية قضيه كلمه واحده بس من مشاهد الدار الاخره ونتكلم عنها النهارده هنتكلم عن كلمه واحده بس بنسمع عنها كتير جدا ولكن محتاجين ان احنا نعرف تفاصيلها كلمه اسمها البعث البعث يقول لك ان ربنا هيبعث من في القبور ان يوم البعث ان لحظه البعث طب يعني ايه بعث هنتكلم الوقت عن تفاصيل كلمة بعث بحيث ان احنا لما نسمع كلمة بعث بعد كده نعرف احنا بنسمع ايه وبنتكلم عن ايه البعث ده يا جماعة هي لحظة خروج الناس من تحت التراب بس يعني يوم القيامة الخمسين الف سنة البعث لا يمثل فيهم بضع ساعات يعني لما هنتكلم عن البعث دلوقتي احنا بعد ما نخلص كل كلامنا نحن لا نزال في الساعات الاولى من يوم القيامة يعني لسه الخمسين الف سنة يعتبروا ما بدأوش وما مع ذلك نشوف البعث البعث ده يعني ايه اول مرحلة من مراحل البعث بعث الملائكة الملائكة هي الملائكة بتموت هي ملائكة السماوات السبعة مليارات المليارات دي بتموت كل الملائكة بتموت احنا لسه سامعينها في التهجد دلوقتي ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض ملائكة السماوات السبعة كلها بتموت ثم ثم يموت جبريل ويموت ميكائيل ويموت اسرافيل ويموت ملك الموت ولا يبقى في الوجود كله مخلوق واحد حي لا يبقى الا الله زي ما كان قبل كده قبل ما كل دول يخلقوا لم يكن الا الله يبقى هيجي وقت كل ده هيموت حملة العرش هتموت ملائكة الملأ الاعلى هتموت ويقول الملك انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون فلا يرد احد يبقى اول مشهد بعث الملائكة بعد موت الملائكة يوم يقوم الروح والملائكة صفا زي ما ماتوا صفوف بيعبدوا الله يبعثوا صفوف عاشوا بعثوا على ما ماتوا عليه وكل واحد يا جماعة هيبعث على ما مات عليه مش بس الملائكة اللي هتبعث على ما ماتت عليه اللي مات على معصية هيبعث عليها اللي مات في الحج هيبعث ملبي اللي ماتت متبرجة هتبعث على ما ماتت عليه من الثياب يعني تقفي قدام المراية كده قبل ما تنزلي من غير ما ما نقول مواصفات اي حجاب انت ممكن تقابل ربنا كده هي دي القضية كلها اللي مات مراب الرب هيبعث لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس هيقوم زي المصروع هيقوم زي الممسوس والعياذ بالله كل واحد الحاكم الظالم والمتكبرون هيبعثوا زي الحشرات يوطؤون بالاقدام اللي كان متزوج اتنين وظلم واحده على حساب واحده هيبعث يعني زي الملوح كده مائل على شقه اللي والعياذ بالله غدر اللي خان واحد في عرض بنته او في عرض اخته او في عرض هيبعث يوم القيامه مغروس في جسده لواء ومكتوب عليه هذه غدره فلان ده غدار المتصدق هيبعث يوم القيامه والصدقه بتاعته سحابه بتضلله اللي كان دايما بيقرا القران ومصاحب القران في الدنيا هيلاقي القران مستنيه ويقول له انا صاحبك القران يبقى اول مشهد في البعث بعث الملائكه مليارات الملائكه في السماوات تبعث وكل ملك عارف مكانه في ملائكه هتقف تستنى البشر وهم طالعين تحت التراب في ملائكه هتقف على الميزان ملائكه على حوض النبي ملائكه على الصراط ملائكة في العرض على الله يعني اذا الملائكة هتبعث تاني مرحلة من مراحل البعث واحنا بنتكلم عن الساعات الاولى من يوم القيامة مرحلة تجميع التراب يعني ايه تجميع التراب يعني انت نفس تراب جسمك لو انت رحت المقابر هتلاقي فيه تراب مال المقابر التراب ده اجساد الميتين اللي تحلل لو كبشت كبش التراب كده ومسكتها التراب ده كان وجه اجمل بنت في المنصورة من خمسين سنة والتراب ده كان عضلات في ايدين اقوى شاب في المنصورة من سبعين سنة والتراب ده كان وجه اوسم شاب في المنصورة من تسعين سنة يبقى التراب ده كان بني ادمين التراب ده على مدى الاف السنين في ناس ماتت من مليون سنة او من عشر تلاف سنة التراب ده على مدى الاف السنين تفرق في الارض كلها جزء راح في الشرق وجزء في الغرب وجزء في البحار وجزء في المحيطات وجزء في الغابات الله بيقول آية مذهلة قال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم يعني كل حاجة الأرض بتاكلها من جسمك بعد الموت الله يعلمها المذهل بقى الكلمة اللي بعدها المذهل تفسير العلماء لها قال تعالى وعندنا كتاب حفيظ العلماء وقفوا قدام الآية ديت قال لك يعني يعني ايه وعندنا كتاب حفيظ يعني ذرات تراب جسمك بعد ما بتموت اللي بتتفرق في الدنيا كلها الله يعلم كل ذره تراب راحت فين يعني تراب الاجساد اللي تفرق في الارض ده الله يامره ويتجمع انا عايزك تتخيل واحد تحت التراب وجسمه كله بيتكون راسه رجليه كل ملامحه كل ذره تراب كانت في جسم ده اهو مش هتيجي في جسم ده اهو كل ذره تراب كانت في ايديك مش هتيجي في رجليك كل ذره التراب عارفة مكانها مرحلة تجمع تراب الأجساد لذا قال الله في الآية التي تذهل القلوب قال الله يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل لو جسمك تفتت وبقى تراب والتراب بقى قد حبة الخردل فتكن في صخرة التراب بتاع جسمك تكون حواليه صخور وجبال أو في السماوات واحد رائد فضاء طالع القمر علقت ذرة تراب برجليه وسابها على القمر ونزل او في الارض التراب بتاع اجسادنا راح في الغابات والبحار والمحيطات يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله الله قادر انه يجمع ذرات تراب اجساد البشر مرة اخرى المرحلة الثالثة يا جماعة في مرحلة البعث في الساعات الاولى من يوم القيامة ومرحلة سريعة متلاحقة المرحلة الثالثة تكوين الاجساد بقى ان كل ذرة تراب هتروح في مكانها يعني ايه يعني الوقت كل يوم بيتولد على وجه الكرة الارضية ربع مليون انما عدد البشر على الارض سبعة مليار انما يوم القيامة عدد البشر هيكون وصل 200 300 مليار بين ايام ايام ادم لحد تقوم الساعة كل دول مش هيطلعوا ربع مليون بربع مليون زي الدنيا كل دول هيطلعوا مرة واحدة انت في الدنيا كنت الاول نطفة وبعد كده علقة وبعد كده مضغة يوم القيامة انت هتبقى بني ادم كامل في لحظات هترجع انسان كامل يبقى يوم القيامة في معجزة ان ربنا قادر انه يخلق البشرية دي كلها في لحظة واحدة الله قادر انه يجمع اجساد البشر كلها في لحظة واحدة بندخل بعد كده في مرحلة اسمها بعثرة القبور كل ده احنا لسه في لحظة البعث كل ده احنا لسه في الساعات الاولى من يوم القيامة يعني ايه بعثرة القبور واذا القبور بعثرت افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور مرحلة ان بقينا اجساد نفخت فيها الارواح ولكن تحت التراب المفروض الاجساد دي هتطلع الوقتي المفروض تطلع ازاي عارف بالظبط لما يكون اخوك الصغير عنده قميص في الدولاب وعايز يجيبه وفي وسط كومة هدوم فيقعد يطلع مش ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده على ما يجيبه ويقول لقيته يكون بعطر الدولاب يعني قلب الدولاب كله على الارض وكل حاجه اتبعترت وفي الاخر يقول لك لقيته اهو الارض هتبعثر من اجل تطليع مليارات اجساد البشر منها ولا بشر هينسى ولا انسان هينسى عشان ندخل بعد كده في مرحله الخروج الرهيب يعني ايه مرحله الخروج الرهيب المشهد اللي انت لو شفته من فوق قلبك هينخلع من قدره الله مرحله خروج الناس من تحت التراب في لحظه واحده ربنا وصفه في القران كذا مره مره قال لك كانه جراد كانهم جراد منتشر يعني ايه الجراد بيسافر عبر الصحاري الاناث بتنزل بالملايين تضع البيض في مكان معين في الصحراء وتدفنه تحت الرمل وبعد كده الذكور والاناث بيهاجروا ويكملوا حياتهم في لحظه واحده ملايين البيض اللي اتحط تحت الرمل بيفقس وبيطلع منه جراد بيقفز يخترق الرمل ده ويقفز او منظر ملايين الجراد وهو طالع من تحت الرمل في لحظه واحده هو ده منظر مليارات البشر وهم طالعين من تحت التراب في لحظه واحده ربنا بيقول لك وتركنا بعضهم يومئذ يموت يموج في بعض يموج يعني ايه يعني البشر طالعين في امواج البشر طالعين كل موجة فيها ملايين ممليانة من البشر والكل بيخبط في بعضه زي ما ربنا قال يومئذ يصدر الناس اشتاتا عارف واحد مشتت الفكر مشتت الوجه ما هوش عارف هو رايح فين هو مش الناس هتبقى مترتبه يوم القيامه المرحله الاولى والساعات الاولى ربنا بيتركهم يموج بعضهم في بعض بيتركهم اشتاتا مرحله التجميع دي لسه هنتكلم عنها في كلمه تانية اسمها الحشر الحشر ان الناس دي هتترتب بقى انما احنا دلوقتي لسه في البعث انه كله طالع من تحت التراب كله مفزوع موضوع لا يلوي على شيء الشاب اللي كان مفتون بالبنات الشاب اللي كان مفتون بالمواقع الاباحيه الشاب اللي كان مفتون وعينيه هيئه ارصاد جايبه اللي رايحه واللي جايه يوم القيامه ملكات جمال العالم هيطلعوا من تحت التراب محدش هيبص لحد الشاب اللي كان متعلق بفتاه يوم القيامه هو طالع وهي طالعه محدش منهم هيبص لحد اللي كان بيحب المال والثراء والفلوس مليارديرات العالم طالعين من تحت التراب محدش هيبص بص لحد اللي كان بيحب المركز والواسطة والكرسي والقبهة يوم القيامة الأمراء والملوك اللي كان الصحفيين بيطردوهم ويطردوا ولادهم عشان ياخدوا منهم صورة طالعين من تحت التراب مفيش حد بيبص لحد عارفين يا إخواني الحقيقة اللي الكل بيهرب منها ولكنها هتيجي على الكل الحقيقة إن الكل هيموت إن الكبير هيموت والصغير هيموت إن الوزير هيموت والغفير هيموت إن المتبرجة هتموت والعفيفة هتموت ان الداعي الى الله هيموت واللي حارب شرع الله هيموت ان اللي جاهد في سبيل الله هيموت واللي عاش عشان شهواته هيموت والكل في لحظة واحدة هيطلع من تحت التراب حافي عاري ملوك الارض القذافي هيطلع من تحت التراب حافي عاري كلنا هنطلع من تحت التراب حفاه عراه حتى نعرض على الله سبحانه وتعالى بيجي مرحلة الخروج الرهيب مرحلة الناس وهي طالعة من تحت التراب ناس مين يا ابني احنا الوقت عدد سكان الكرة الارضية 6 مليار و900 مليون بني ادم يعني تخيل ان كل 50 سنة 7 مليار جداد تخيل على يوم القيامة هيبقى عدد سكان الارض من ايام ادم ليوم القيامة قد ايه انت عارف يعني ايه العثمانيين طالعين والامويين طالعين والفراعنة طالعين والكنعانيين والاشوريين والاوروبيين والاستراليين الصينيين والافارقه والاسيويين والروسيين والمصريين والاجيال ورا بعضها المقابر دي ممكن من 5000 سنه كانت مقابر لحضاره تانية خالص الكل طالع من تحت التراب 200 300 مليار بني ادم طالعين في لحظه واحده مش بس كده وكمان 200 300 مليار جن مش الجن هيطلعوا يتحاسبوا هم كمان تخيل كل دول طالعين من تحت التراب ويوم القيامه هتشوف الجن لاول مره ابليس طالع من تحت التراب التراب يتحاسب الموقودة الولدان طالعة من تحت التراب شيبة الوحوش طالعة من تحت التراب كل الكائنات اللي عاشت على وجه الارض هتبعث يوم القيامة مرة تانية كل الكائنات دي هتطلع واذا الوحوش حشرت كمان الوحوش ولكن من الفزع اللي هي فيه محدش هيبص لحد ولا حد هيعبر حد الاب مدفون جنب ابنه ابنه كان نفسه يشوف ابوه ابوه مات والابن طفل والابن طول عمره بيقول نفسي اشوف ابويا هما الاتنين طالعين من تربة واحدة طالعين يوم القيامة محدش هيبص لحد ليه يصدر الناس اشتاتا الكل بيفكر هيروح فين منظر الخروج الرهيب كل واحد عليه اثر الطاعة بتاعته او اثر المعصية بتاعته بس يا ترى يا اخوانا الناس دي هتخرج على مشهد شكله ايه يعني الوقت احنا طالعين من تحت التراب المشهد اللي مستنينا شكله ايه محدش ينسى احنا الوقت في الساعات الاولى من يوم القيامة محدش ينسى كل ده لسه يوم القيامة في ساعاته الاولى لسه الخمسين الف سنة قصة تانية طويلة لسه الخمسين الف سنة قصة تانية لما بكلم شاب من الشباب تكلموا عن يوم القيامة يقول لك انت بتكلمني عن الموت ليه ما تكلمني عن الحياة يوم القيامة بيقول يا ليتني قدمت لحياتي لانه مش قادر يتخيل يعني ايه يوم القيامة يعني ايه ان كل اللي هنعيشه فوق الدنيا ده خمسين سنة انما يوم القيامة لوحده خمسين الف سنة يا اخوانا قضية مصدقين ربنا ولا مش مصدقين ربنا معظمين اللي ربنا عظمه ولا مش معظمين اللي ربنا عظمه انت خايف لما ربنا يقول كلا اذا دكت الارض دكا دكا ده مشهد انت هتطلع عليه يوم القيامة انت خايف يعني الوقت لما ربنا يقول اذا زلزلت الارض زلزالها يا ابن ربنا مش بيتكلم على المريخ ولا بيتكلم على المشتري ولا زحل ربنا بيتكلم على الارض اللي تحت رجليك دي يعني ربنا بيتكلم على ان ده هيحصل من تحت رجلينا خايفين ولا لا يا جماعة طب مستعدين ولا لا هو المفروض الانسان لما يكون مصدق حاجة انا لو جيت دلوقتي في اي تجمع بره وقلت لهم انا هستناكوا على ناصية شارع شهان الساعة 3 الفجر كل يوم اللي هيجي لي هديله 10 كيلو لحمة هتلاقي ثلاث ارباعهم جاي لي لا ده هتلاقي كلهم جاي لي لان هم هيصدقوني طب ربنا لما بيقول انه بيتنزل في الثلث الاخير كل ليلة ويقول هل من سائل فاعطيه اللي مصدق يا جماعة بيبان على سلوكه العملي انا لو جيت لواحد من مننا وقلت له عنده عشر عيال وقلت له انت بتنام هيقول لي انا لا يمكن انام ليه يقول لي يا ابني انام ازاي ده انا كرابيج على ظهري ده انا اجي انام بالنهار الاقي كرابيج على ظهري قوم هتاكلهم منين وتشربهم منين قوم اشتغل اجي انام بالليل الاقي كرابيج على ظهري قوم لو حد عي هتجيب له تذكره الدكتور وروشتته منين مصاريف المدرسه منين كسوه الشتاء والصيف منين هدوم العيد منين مصاريف البيت منين قوم اشتغل كذلك يا اخوانا اللي شايل هم الاخرة ما يعرفش ينام يجي ينام بالنهار يلاقي كرابيج على ظهره قوم هتعمل ايه ساعة البعث قوم هتعمل ايه في اول ليلة في القبر يجي ينام بالليل يلاقي كرابيج على قلبه قوم هتقف بين ايدين ربنا تقول له ايه ايه العمل الصالح اللي هيعديك من على الصراط اخواني في الله يا ترى ايه المشهد اللي المليارات دول هيخرجوا عليه ايه المشهد اللي هيطلعوا من تحت التراب يلاقوه قدامهم يعني احنا دلوقتي هنطلع نلاقي الدنيا زي ما هي كده ربنا بيوصف لك المشهد ده بيقول لك اذا رجت الارض رجا يعني ايه الارض تترج لما بيوصفوا الزلازل يقول لك الارتجاجات الارضيه يعني ايه الارض تترج لما دكتور يكتب ازازه دواء ليك يقول لك ترج قبل الاستعمال يعني ايه الارض تترج يعني في حاجه مودها عايزه تترج عشان تتخلط في بعضها انتوا تعرفوا يا جماعه ان الحته الصلبه اللي احنا عايشين عليها دي ما هي الا قشره العلماء مسمينها القشره الارضيه يعني زي قشره التفاحه وقشره البرتقانه وقشره الموز يعني دي مش الارض دي قشره الارض امال الارض ايه الارض دي كره من الحمم البركانيه المتفجره نص قطرها 3600 كيلو متر يعني قطرها 7200 كيلو متر حمم بركانيه متفجره طب الحمم دي ما بتطلعش علينا ليه لان الجبال سداها وقفلاها طب لما الجبال تصير كل ده يطلع طب لما بيطلع بيحصل عندنا في الدنيا ايه بيحصل حاجة اسمها البركان البركان ده قوة قصف الشرارة والحمم بتاعته 150 كيلو في الساعة بتوصل ل 150 كيلو يعني ايه يعني لو من هنا في السلاب توصل لمدينة الانتاج الاعلامي في مصر وتعديها كمان الطلقة الواحدة بسرعة 50 كيلو في الساعة يعني يا اخواني نتخيل بلد زي بومبي كده لما حصل فيها كده حصل ايه يبقى اذا رجت الارض رجة الارض لما تترج المشهد التاني ايه بقى اذا دكت الارض دكا دكا يقول لك هتلر دك فرنسا في الحرب العالمية التانية يعني قعد يضربها لحد ما اتدكت الدك ده حاجة من فوق الرج ده حاجة من تحت انا عايزك تتخيل ان ده مشهد احنا خارجين عليه عايزك تتخيل ان الملائكة واقفة لكل واحد طالع سائق وشهيد ملكين لكل واحد طالع لحد ما يجي المشهد الاخير في البعث لحد ما يجي المشهد الاخير في اللحظات الاولى في يوم القيامة والساعات الاولى في يوم القيامة تخيل المشهد الاخير ده ايه احنا يا جماعة عشنا على الارض دي واتدفنا عليها وبعثنا من عليها ولكن الارض دي مش هنتحاسب عليها ليه الارض دي اتعصى عليها ربنا هنتحاسب على ارض تانية اسمها الساهرة الساهرة لان مفيش نوم عليها خمسين الف سنة بلا نوم محدش هيجي بعد خمس تلاف سنة يقولك عايز ايل شوية او انام لي ساعتين يبقى دي ارض تانية امال الكرة الارضية دي اخر مشهد هنشوفها عليه ايه اهو ده نهاية البعث وبداية الحشر اسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف لك اخر مشهد هنشوف فيه الارض اخر مرة هتشوف فيه الكرة الارضية احنا دلوقتي بنشوف الفلوس والذهب بيجننوا الناس بينسوا الناس ربنا بنشوف العربيات والحجليري والعمارات بينسوا الناس ربنا طب تعالى بقى نشوف الحاجات دي بس نشوفها يوم القيامة تعالوا نشوف الفلوس اللي شغلت الناس عن ربنا ولكن نشوفها وسط الاخرة مش نشوفها واحنا ناسيين الاخرة دلوقتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الارض تقيء يعني ترجع زي واحد بيقيء اللي في بطنه الارض بترجع اللي في بطنها الارض هترجع ايه تقيء الارض فلذات اكبادها مثل الاسطوان من الذهب الارض هتطلع كل الذهب بتاعها كل الدينارات والريالات واليوروهات والدراهم والاسترليني والجنيهات الذهب والجواهر والمجوهرات والاحجار الكريمة كل ده هيطلع كل ده في الدنيا اللي كان بيشوفه كان بيتجنن على الدنيا وينسى ربنا النهاردة هنشوفه لأول مرة بس وسط المشاهد اللي اتكلمنا عنها تقيء الأرض فلذات أكبادها مثل الأسطواني من الذهب اسمع بقى والناس طالعة من تحت التراب وتلاقي المنظر ده فيأتي السارق وينظر الى المال في الدنيا لما كان بيشوف المال كان بيتجنن فيأتي السارق وينظر الى المال ويقول في هذا سرقت هو ده اللي خلانا ننسى ربنا ويأتي القاتل وينظر الى المال ويقول في هذا قتلت ويأتي قاطع الرحم وينظر الى المال ويقول في هذا قطعت رحمي ثم يتركوه ويذهبوا خلاص عرفوا قيمة الدنيا ولكن في اول ساعات من يوم القيامة هنبدأ الوقت باذن الله بعد كده يا اخوانا هيحصل بقى اللي اتقال الوقت في صلاة التراويح وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة دي اخر لحظة في عمر الارض الارض بتقبض وبتموت زي ما اي حد مننا بتقبض روحه بيموت الارض دي بتنتهي خلاص وبتخلص وبينتقل الناس الى ارض تانية لم يعصى الله عليها اسمها الساهرة ببداية انتقال الناس الى الساهرة بتبدأ مرحلة تانية خالص بترتيب تاني خالص اسمه الحشر وهو التفويج المبدئي للناس يوم القيامة لان في تفويج نهائي مصيري بعد العرض على الله الى الجنة او الى النار اللي احنا كنا بنتكلم فيه النهاردة ده ده لحظات كلها اسمها البعث ما بين بعث الملائكة وتجميع تراب البشر وبعثرة القبور لطلوع البشر وخروج الناس على مشهد الدك والرج وتنزل الملائكة للسيطرة الكاملة على الموقف وخروج كل واحد عليه اثر طاعته او معصيته وكل واحدة عليها اثر طاعتها او معصيتها اللي مات في حجرة الزنا الله يرحم كل مسلم هيبعث على ما مات عليه كله هيبعث على ما مات عليه مليارات البشر مليارات الجن مليارات الوحوش مليارات الموؤودة ابليس الكل طالع من تحت التراب محدش بيبص لحد ولا حد بيفكر غير هو رايح لفين الارض بتطلع الذهب بتاعها ولا حد عاد بيبص للدنيا ولا عاد تسوى شلن يبقى لازم من الوقت يا جماعه نصدق ربنا لازم من الوقت نخاف من الكلام ده لان ربنا لما يخوفك لازم تخاف لان ربنا مش بيهدد وخلاص ربنا بيتحدث في ناس هتامن في ده في ناس في وسط البعث الملائكه هتقول لها هذا يومكم اوعوا تخافوا في ناس هتطلع من تحت التراب وجوه يومئذ مسفره شموس طالعه من تحت التراب وجوهها منوره كل واحد له حال غير التاني حسب اللي انت عملته دلوقتي حسب اللي انت زرعته دلوقتي ده مشهد واحد من مشاهد يوم القيامه يعني يعني هنبدا كل ليله باذن الله كده نمسك كلمه واحده بس من مشاهد يوم القيامه ونتكلم عنها والعنوان الكامل لكل الكلام ده خواطر محتضر قبل ما اسيبكم ما تنسوش اللي احنا اتكلمنا عنه في صلاه التراويح لما قلنا ان في خط يفتح لي قلبك يعني خط الشباب اتفتح النهارده فعلا وبدا النهارده فعلا اللي عايز يوصل لربنا قلنا في خط للبنات لوحده وخط للشباب لوحده الشاب اللي عايز يوصل لربنا الشاب اللي عنده مشكله ومحتاج يفضفض لحد الشاب اللي عايز حد ي- يس حد يسمعه حد يقابله حد يتكلم معاه حد يحس بمشاكله حد يتابعه حد يوجهه حد يقف جنبه عملنا خط افتح لي قلبك افتح لي قلبك بيرد عليه ناس بفضل الله ممكن كانوا عايشين في نفس التجارب اللي شباب كتير فيها دلوقتي ولكن ربنا اعانهم وبقوا الوقت حاجه تانية وبقوا الوقت ممكن يوجهوا الناس في الطريق الى الله فكره افتح لي قلبك من اكتر الافكار بل اكتر الافكار اللي الواحد شاف شباب وبنات تابوا الى الله بسببها كل شاب دلوقتي يحفظ الرقم بتاع الاولاد وهي ارقام في غايه السهوله ويديه لاصحابه عشان يتصلوا اللي عايز حد يساعده احنا بنمدله ايدينا وبنقول له احنا معاك ومش هنسيبك باذن الله خط افتح لي قلبك بتاع الشباب بتاع الاولاد صفر عشرة اتنين وعشرين ستة اتنين وعشرين الف صفر عشرة تاني صفر عشرة رقم بسيط جدا صفر عشرة اتنين وعشرين ستة اتنين وعشرين الف رقم في غاية البساطة رقم افتح لي قلبك بتاع البنات صفر عشرة طبعا لولاد ما يكتبوش الرقم ده صفر عشرة ستة واحد تسعمية تلتمية صفر عشرة ستة واحد تسعمية تلتمية أسأل الله سبحانه وتعالى أن أن يتغمدنا برحمته وأن يتوب علينا توبة يرضى بها عنا اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا من كل الذنوب والمعاصي اللهم يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار تب علينا من ذنوب الليل والنهار اللهم أغثنا من أنفسنا اللهم أغثنا من الفتن اللهم قو في رضاك عزمنا اللهم أقمنا على مرادك منا اللهم إنا نستغفرك من كل معصية سر جعلناك فيها أهون الناظرين إلينا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعاهدناك يا الله على ألا نعود إلى المعاصي أبدا اللهم تبنا إليك فتب علينا اللهم تبنا إليك فعلى طاعتك ثبتنا اللهم اجعلنا بليلة القدر من الفائزين اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد هديت قلوبنا وزكيت نفوسنا وشرحت صدورنا وقويت في رضاك عزمنا وأقمتنا على مرادك منا وثبتت على طاعتك أقدامنا وغفرت ذنوبنا وكفرت عنا سيئاتنا وفرجت كرباتنا وكشفت عنا همنا وغمنا إنك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك